بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل أصحاح أربعة من سفر زكريا احنا خدنا دلوقتي تقريبا أربع رؤى لو خدتوا بالكم شفنا المسيح الفادي جاي عبر الزمان راكب على الفرس الأحمر عشان يبني بيت العهد الجديد وشفنا الأناجيل الأربعة هيكسروا قرون الشر في العالم وشفنا أورشليم الكنيسة الجديدة كالأعراء تسكن بلا حدود والرب صور نار من حولها والرب أيضا مجدا في وسطها وشفنا رئيس الكهنة أو الكهنوت الجديد بيقلعوه ثياب القذرة وبيلبسوه عز العهد الجديد والعمامة الطاهرة رمز للملك وربنا بينتهر الشيطان وبيقول لنا ان كل ده عشان خاطر عينيكم لانه انتوا بغلاوة عينين ربنا وعشان هيأتي بنفسه ليكون هو العبد البار وليكون هو الغصن المثمر وليكون هو حجر الزاوية ماشي عاوزة تركيز الحكاية طيب يبقى شفنا أربع رؤى كلهم أفراح عهد جديد المسيح الفادي الأناجيل اللي هتشفينا من الشر الكنيسة المنتصرة وربنا فيها الكهنوت الملوكي الجديد وعز العهد الجديد نكلمنا بقى عن عمل الروح القدس ندخل في اصحاح أربعة ونشوف شاف إيه تاني فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه وكده نفهم ان في رؤى الواحد يشوفها وهو صاحي وفي رؤى الواحد يشوفها وهو نايم وفي ناس لا بتشوف ولا صاحية ولا هي نايم لكن يعني زكريا بيشوف وهو نايم وهو صاحي بيشوف حاجات كثيرة فالمرة دي صحاه مخصوص يتفرج على حاجة جميلة وقال لي ماذا ترى ماذا ترى تبقى رؤى فقلت قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب اليهود كانوا يعرفوا حاجة اسمها المنارة الذهب منارة الذهب دي كان مكانها في خيمة الاجتماع وبعد كده في هيكل سليمان والكهنة بالذات زكريا كان كاهن على فكرة زكريا النبي ده يعتبر كاهن كانوا يدخلوا القدس فيشوفوها الشعب العادي يمكن ما يشوفهاش منارة ذهب كده حاجة جميلة ضخمة كانت في هيكل سليمان أو قبلها في خيمة الاجتماع ودايما إشارة للاستنارة وعمل النعمة ان ربنا بينور بكلامه وبنعمته للناس اذا منارة كلها ذهب طبعا هم هنا يعني ما عمروش لسه وما شافوش العز بتاع زمان فشافها في رؤية وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها المنارة دي اللي شاف منكم اللي دخل معابد يهودية تلاقوها كده زي الأرشات كده ثلاثة يمين وثلاثة شمال واحدة في النص فيبقوا سبعة واخدين بالكم وضخمة وذهب ويبقى زي كوز في النص اللي هو فيه الزيت وبيمشي في المواسير الأنابيب ويطلع عشان ايه لما ينوروا تبقى السبع منارات بتوع المنارة منورة فاهمين فالزيت واصل للأناديل في السبع أنابيب أو في السبع سرج ودي اللي منكم بيذاكر التسبحة اتقال ايه المنارة الذهب زي الكنيسة وسبع سرج تضيء عليها إشارة لعمل الروح القدس الكامل دايما لما تيجي زيت ونور نفهم الروح القدس دايما الزيت كده ليه احنا مزيتين زيت المسحة جه علينا فالروح القدس سكن فينا فمنورنا اللي الروح القدس شغال فيه تلاقوه منور اللي مش شغال مطفي فالروح القدس إشارة الزيت دايما إشارة للروح القدس والمنارة رمز للاستنارة بالروح القدس وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره يعني إيه منظر غريب في الرؤية طب ما الزيت هيخلص فلقى زيتونتين شجرتين زيتون أو عرقين زيتون كبار ما هو الزيت زيت زيتون عادة واخدين بالكم والزيتون ده بيصد زي ما تقولوا في الكوز والزيت يخرج فايه كأن الزيت ما بيخلصش ليه لانه مش محتاج حد يملى كل شوية ده في زيتونتين واحدة يمين واحدة شمال عمالة ايه تدخل زيت على طول عشان تفضل منورة على طول طبعا المنارة رمز للكنيسة دايما كده والروح القدس هو اللي منور الكنيسة والسبع سرج إشارة للسبع أسرار أو السبع درجات الكهنوت أو عمل الروح القدس المتنوع في الكنيسة الروح القدس بيبكت وبيعزي وبيدي مواهب وبيدي ثمار أعمال الروح القدس في الإنسان بلا حدود متنوعة وكاملة والزيتون تين بيقولوا إشارة للعهدين إن الروح القدس تتملي لما تذاكر عهد قديم تمتلئ بالروح القدس ولما تذاكر عهد قديم تمتلئ بالروح القدس عهد جديد يعني الروح القدس روح ربنا هو اللي كتب العهدين وكل ما تدخل في أعماق الكتاب بعهديه تشرب من الزيت وتمتلئ بالروح القدس فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي عين زكريا عامل زي التايه كل رؤية يقعد يسأل ايه ده يقولوا له ملايكة ايه ده يقولوا له قرون مش عارف ايه ده وهكذا قال له دي ايه دي بقى أجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه فقلت لا يا سيدي برضه ما بيفتيش تاخدوا بالكم لو مصري كان رد على طول لكن قال له ألا تعلم قال له لا ما اعرفش فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زربابل زربابل ده الوالي القائد المدني الخادم ده راجل تقي هو اللي جاب الفوج الأخراني وجه من بابل على أورشليم فقال له بص في رسالة لزربابل الرسالة اللي فاتت كانت ليهوشع الكاهن العظيم المرة دي زربابل القائد العظيم لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود فاهمين المعنى يعني بص يا زربابل شوف انا عمال اقول لك هعمر وهبني وهتبقوا مملكة عظيمة والأمم هيجوا يتحاموا فيكم وهاتي أسكن وسطيكم بس اعمل في حسابك الحكايات دي كلها لا بقدرتك ولا بقوتك ده كل ده عمل ايه الروح القدس لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود دي قاعدة مهمة قوي ما لو واحد ما يبص حواليه يقول له يا رب احنا في الدنيا قليلين قوي المسيحيين ما يجوش يمكن تلت الدنيا واللي منهم عارفينك وماسكين فيك ما يجوش واحد من عشرة من المسيحيين اللي في الدنيا هي هيعملوا ايه في الدنيا دي كلها يعني الشر ايه كابس قوي ومال الدنيا خالص هنقدر احنا عليهم يا رب ده هم يقدروا علينا ده النسبة واحد لعشرين ولا واحد لخمسين فيقول لنا ايه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي الكنيسة الأولى لما اتولدت في أورشليم كانوا كل المؤمنين 12 رسول و70 تلميذ والحكاية كلها غلابة في بعض في بقى يونانيين وفلاسفة ويهود بلا عدد و... ووثنيين بلا عدد وعالم في الشر مين اللي غلب الغلابة اللي معاهم روح ربنا لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود لما يجي الشيطان يقول لك مش هتقدر مش هتقدر تغلب ضعفك مش هتقدر تغلب طبيعتك مش هتقدر تغلب عاداتك مش هتقدر تغلب الإغراءات اللي قصادك تقول له إيه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود أنا مش لوحدي أنا لوحدي ما أقدرش على الهوا لكن بروح ربنا أقدر على كل ده من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا يعني إيه زربابل يا عيني كقائد شايف المأمورية جبل هيعمل في إيه ده هيبني هيكل إيه وهيعمر أورشليم إزاي والناس اللي في بابل قاعدة مش راضية ترجع والبلاد اللي حواليه كلها وثنية والحكاية صعبة أوي مأمورية صعبة أوي فيقول له من أنت أيها الجبل العظيم الشيطان بكل مملكته أمام زربابل الغلبان تصير سهلا سهلا عارفين يعني إيه يعني أرض واطية كده يبقى جبل وينخفض خالص دي اللي اتقالت عن يوحنا المعمدان يقول إيه كل جبل ومرتفع ينخفض وكل وطاء يرتفع وتصير المعوجات مستقيمة ليه ربنا جاي كله يتعدل صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب العالي يوطى والواطي يعلى والملوي يتصلح حاله فاهمين ازاي يبقى دي نعمة ربنا فهنا بيشجع زربابل بيقول له خلي بالك لو قدامك جبل عظيم هيبقى قدامك سهل هيبقى مرصوف قدام رجليك ساعات المشاكل تبقى كده تبص تحس انك على قلبك جبل مشاكل ملهاش حل او خطايا بلا عدد او اللي بيخدم يحس ان الحكاية جبل عظيم هنجيب الناس دي كلها ازاي ده الواحد ياخد عمر في خدمته طب وبعدين من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا ويطلع مين زربابل يعني لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي ما هو فهم الدرس الأولاني أنه شغال مش لوحده أنه روح ربنا الزيت اللي في السرج فاهمين المعنى روح ربنا الزيت اللي جوه هو سر القوة لنا هذا الكنز ها في أواني خزفية احنا من بره أواني خزفية كان جوه في كنز في روح ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها ساكن فينا فيقدر يعمل معجزات فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له يعني ايه ما احنا عمالين نتنبأ عن المسيح حجر الزاوية مين المسيح له المجد اطمن يا زربابل انت مش قد العالم ولا الشيطان ولا مملكته ولا هذا الجبل العظيم لكن بص اصله جاي وراك يا زربابل جاي بعديك حجر الزاوية المسيح نفسه جاي فطبعا الأرض كلها هتتسوى قصاده شر إيه اللي هيقف قدام المسيح لأنه سيخرج حجر الزاوية سيخرج يعني إيه يعني كان مختفي في الظل فاكرين الظل بتاع إصحاح واحد في الآس وجاي فحجر الزاوية سيخرج يعني سيظهر وسيهتف له العالم كله كرامة كرامة له طبعا مين اللي هيهتفوا له إلا المسيح له المجد فاهمين فحجر الزاوية جاي والعالم كله هيهتف له فما تعولش هم الجبل العظيم وكانت إلي كلمة الرب قائلا إن يدي زربابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممانه فتعلم أن رب الجنود أرسل إليكم زربابل كان ابتدى يبني وحاسس أن عمره ما هيكمل قال له بقى تشجع يا زربابل انا طمنتك بخبرين كبار قوي بقول لك حجر الزاوية جاي المسيح جاي ما تعملش الهم وبقول لك ان روح ربنا شغال معاك اشتغل بقى ما يهمكش هتتمم بايدك لما بولس يقول قد اتممت السعي لما ابتدى خدمته ما كانش متصور ابدا انه ممكن يجي له اليوم اللي يقول ايه قد اتممته دي صعب قوي قال له لا ابتديت هتكمل لأني أنا معاك لأنه لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود تعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة يعني إيه دي بقى الناس بتزدري بالأمور الصغيرة دي لا أفكركم بحجاي كان بيقول إيه حجاي اتنين لما ابتدوا يبنوا جم العواجيز يقولوا ايه دي خيبة تقيلة فين ده من عز زمان وفين ده من هيكل زمان والشغلانة بتاعتكم دي مش هتجيب حاجة و... لأن شغلهم على قده فقال لهم اوعوا تزدروا بالأمور الصغيرة الحاجة الصغيرة اللي بتعملها ليها قيمة عند ربنا يا زربابل يا ضعيف اختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء واختار الله جهال العالم ليغزي بهم الحكماء واختار الله المصدرة نفس الكلمة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود يعني اطمن لا يزدري أحد بحداثتك لا يزدري أحد بضعفك ما تسيبش الشياطين يخوفوك ويقولوا لك شغلك ملوش لازم يعني صلاتك خمس دقايق دي اللي هتفرق زي قلته لا مش زي قلته خميرة صغيرة هتخمر العجين كله فبتعمل بس أي حاجة ابتدي لأنه يوم الأمور الصغيرة لا يزدري به أحد الملكوت يبتدي صغير ويكبر والحياة مع ربنا تبتدي صغيرة قوي وتكبر لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة فتفرح أولئك السبع ايه السبع دول صح اللي فات قال ان الحجر عليه سبع ايه حد خد باله اعين اتاري عينين ربنا مفتحه ومفنجله من السماء بيرصد كل حاجة صغيرة بتعملها فرح ربنا بقى فرحوا بتوبة فرحوا باعتراف فرحوا بصلوة فرحوا بمزمور فرحوا بإنجيل فرحوا بخدمة فرحوا لأنه عين الرب أولئك السبع تفرح كل حاجة صغيرة بتعملها بتفرح ربنا ويرون الزيج بيد زربابل الزيج ده المقاس اللي بيقيسوا بيه وهم بيبنوا زي مقياس كده فدي علامة العمار والرخاء انه ابتدى يعمر فيقول يرون الزيج بيد زروبابل انما هي اعين الرب لا يكون حد نسي حكاية السبعة الجائلة في الارض كلها يعني ربنا عمال يبص بعينيه مين بيعمل حاجة عشانه مين بيشتغل لحسابه في الدنيا دي مين مشغول برضاه الدنيا كلها مش بتفكر في ربنا بس اللي بيعمل حاجة ولو صغيرة غالي عند ربنا وكبير في نظر ربنا فأجبت وقلت له ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها هو فهم بقى ان المنارة على بعضها دي حكاية الروح القدس اللي هيملك الكنيسة كلها بالاستنارة والفرح طب الزيتونتين ايه وأجبت ثانية وقلت له ما فرع الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي يعني إيه المفرغان يعني الأنابيب من جوه فاضية طبعا ما هو لو مليانة لو ذهب مسدود من جوه يعني مش هتوصل زيت فقال له إيه أجابني قائلا أما تعلم ما هاتان فقلت لا يا سيدي فقال هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها ابن الزيت هنا المقصود بها إيه يهوشع وزربابل هم دول القناتين اللي ربنا باعت من خلالهم الروحانية للشعب هم دول ولاد الزيت ولاد الزيت يعني إيه القناة اللي بيعدي منها النعمة للشعب لكن لازم شرطهم يكونوا إيه مفرغتان يعني إيه لازم تكون أنابيب مين فينا يعرف يبقى قناة ياخد من السماء ويحاول على الناس ولا احنا انانيين ناخد من السماء ونكبش فما يروحش حاجة لحد الخادم الشاطر قناة مفرغة من جواه ياخد من نعمة ربنا وتبقى النعمة سالكة من جواه فتوصل للناس بسهولة فاهمين الفكرة المفرغتان دي دايما رمز الانكار الذات او لاخلاء الذات يعني فضيت من جوه ايه اللي حشينا من جوه ذواتنا احنا محشيين كبرياء وكرامة وذات عاوز تبقى سالك من جوه وتبقى كده انبوبة تمشي الزيت فيها بسهولة انكر ذاتك واخلي ذاتك وفضي كرامتك وخليك متواضع تلاقي النعمة تيجي من ربنا وتعدي من جواك وتوصل لكل الناس هؤلاء هذان هما ابن الزيت وساعتها يسموك في السماء ايه ابن الزيت وده اسم شيك قوي اسم حلو قوي ليه دي علامة جميلة انك ابن الزيت ابن الزيت يعني انت بتاع ربنا لان الزيت زيت المسح زيت الروح القدس ابن الزيت يعني مسيحي حقيقي ما كلمة مسيحي اصلها ايه ممسوح بالزيت كلمة مسيحي جاية من المسحة فاحنا الزيت عندنا اساسي مش في الاكل موضوع مش اكل الزيت عندنا اساسي لان الزيت ده علامة مسيحيتنا وعلامة ان احنا مليانين نعمة فالاصحاح كله بيتكلم عن زيت الروح القدس اللي يعدي في الانابيب السالكة عشان يوصل يوصل النعمة للناس ومثل في اتنين خدام غلابة يا عين يهوشع ده اللي كانت هدومه مبهدلة وقذرة ربنا وضبه وزربابل الغلبان الخايف قال له مين الجبل اللي يقف قصادك ده احنا نعمله سهل ابن الزيت خلى النعمة تعدي عشان توصل لكل الناس لأنهما مفرغتان من أنفسهما يعني من جوه فاضيين وما عندهمش كبرياء وكرامة ماشي ندخل على الإصحاح اللي بعده ماشيين حلو فعدت ورفعت عيني كل ما يرفع عينه يشوف حاجة واحنا نرفع قد ما نرفع مفيش فايدة فعدت ورفعت عيني طبعا لما يكونوا ناس ممتلئين نعمة زي القديسين دول بيشوفوا كتير بيشوفوا كتير يا ريت ربنا يدينا كلنا رفعت عيني ونظرت هو شاف خمس رؤى حلوين قوي مشجعين جدا المسيح الفادي الأحمر اللي جاي من الظل يخلصنا ويبني كنيسته الأناجيل الأربعة اللي هتهد مملكة الشر أورشليم الجديدة اللي ربنا صور نار من حواليها ومجد في وسطها الكهنوت الجديد قلعوه القديم ولبسوه الجديد وكله عز الروح القدس يعمل في الكنيسة فيجعلها كلها منورة من خلال الخدام القنوات المفرغة طيب كلام حلو وكلام مشجع طب والشر نشوف بقى الشر هيحصل له ايه ما هو برضه احنا عاوزين نطمن لان الدنيا اللي مليانة شر دي غيظانة له اخر الشر ده ولا ملوش لا له اخر فعدت ورفعت عيني ونظرت واذا بدرج درج طائر الدرج ده يا جماعة زي ال roll كده كانوا زمان الكتب ما فيش كتب زي اللي في ايدينا كانت بتبقى زي لفايف كده وخشب في الاول وتبقى ملفوفة كده roll كبير ويفردوها كده عشان يقروا ويسموها الدرج فلقى درج طائر في ترجمة السبعينية يسموها منجل اترجمت في, في اليونانية منجل هما في الاخر هيدوا نفس المعنى بس خلينا في الدرج دلوقتي فلقى رول طاير في السماء كده وضخم فقال لي ماذا ترى قال له شايف ايه فقلت اني ارى درجا طائرا طوله عشرون ذراعا وعرضه عشر اذرع فقال لي ده يطلع ايه ده الضخم الكتاب الضخم ده هذه هي اللعنة الخارج على وجه كل الارض في لعنة ماشية في الهواء نازلة على الدنيا ولعنة كبيرة قوي متحوشة متخزنة مكتوبة وش وظهر سنين بقى لأن كل سارق يباد من هنا بحسبها وكل حالف يباد من هناك بحسبها يعني ايه كل اللي سرق اللعنة هتوصل له وكل اللي حلف وهو بيسرق اللعنة هتوصل له فعاوز يقول له ايه في فساد حواليك وفي شر كتير قوي مش لازم انت اللي تقتص منه انت مش هتقدر عليه بس تطمن في لعنة نازلة على الشر كله تنهي عليه كله إني أخرجها يقول رب الجنود فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسمي زورا ولا تبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته يعني ايه طبعا السارق واللي بيحلف وبيسرق بالذات دول كانوا تجار وكانت شغلتهم في الوقت ده ما بين بابل وأورشليم بيتاجروا فكتير منهم قلبهم مش مستقيم قال لهم لا أنا بتكلم عن ناس أتقياء يعيشوا في النور لكن انتوا هترجعوا أورشليم وقلبكم في التجارة والسرقة لا لأن اللعنة هتدخل بيت الحرامي وتحرقه وتدخل بيت اللي بيحلف زور وتحرقه وكأن ربنا عاوز يعلمنا مبدأ ان الشر بيأذي صاحبه ما تستناش ما, ت... ما, ت... ما تردش انت الشر بالشر لا ده الشر بياكل صاحبه خلي دي قاعدة واضحة في عينيك في لعنة في الهوى هتدخل بيت السارق فتبيت ف... فلا تبيت في وسط بيته يعني ايه مش هتطول يعني مجرد تدخل بيته هتطيره و... وتفنيه مع خشبه وحجارته الخشب والحجارة إشارة لإيه للأصنام والممتلكات لأنه طبعا اللي بيحرك السرقة والحلف الزور خطية إيه الطمع الفلوس في الحجارة الحجارة مقصود بها الممتلكات اللي بيخلي الواحد يسرق ويكذب زور يحلف زور عشان في الآخر عاوز يكسب فالمكاسب اللي ورا بعض اللي مش في مكانها دي بتأذي ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج يبقى خلصت الرؤية السريعة دي رؤية نهاية الشر أو رؤية اللعنة النازلة في لعنة نازلة تقتص من كل الأشرار وانظر ما هذا الخارج هيقول له نفس الرؤية بس بمعنى تاني عشان يتأكد من نهاية الشر قال له شايف ايه ارفع عينيك وانظر فقال فقلت ما هو فقال هذه هي الإيفة الخارجة هذه عينهم في كل الأرض إيه الإيفة دي الإيفة دي مكيال ضخم كانوا بيكيلوا بيه زي شوال كده أو زي الأرداب زي المكاييل الكبيرة بتاعة الحبوب فشاف حاجة تاني طايرة في السماء قال له دي ايه دي قال له دي إيفا إيفا دي يعني المكيال قال له طب وإيه ده يعني معناه قال له ما هم عاملين زي المكيال ده هذه عينهم أو هذه شبههم هذه عينهم في كل الأرض يعني هم عايشين زي الإيفا دي إزاي يا رب هيشرح إذا بوزنة رصاص رفعت وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفا كتير ما يمثل الشر بالمرأة أحيانا والخير برضه يمثل بالمرأة ما نقصدش حاجة لكن يعني آه مثلا آه تلاقوه في أكتر من مكان لأنه يعني حواء ابتدت الموضوع وجت بعد كده إيزابل في السكة وغرقت إيليا فكتير ساعات ما يمثل الشر بالمرأة بسبب تأثيرها على الراجل أو تأثيرها على أفكار الناس وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفا الرجالة بتتحسر فقال هذه هي الشر فطرحها إلى وسط الإيفا وطرح ثقل الرصاص على فمها إيه الفكر الغريبة دي إيفا ده زي مكيال كبير بقول لكم قاعدة فيه واحدة ست رمز للشر قام جاب حتة رصاص ضخم وحطها فوق دماغها كده حطها فوق الشر طبعا الرصاص تقيل فياخدها وينزل فاهمين ازاي طرح ثقل الرصاص على فمها برضو إشارة لنهاية الشر كأن ربنا إيه بيقفل على الشر خالص مش عاوز يبص عليه تاني ورفعت عيني ونظرت وإذا بامرأتان خرجتا المهم الشر ما بيخلصش بقى فاتصوا الشر دي طلعت شرين واخدين بالكم آه امرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهم أجنحة كأجنحة اللقلق فرفعتا الإيفة بين الأرض والسماء المقصود بيه إيه إن الشر ولاد وإن ربنا بيكره الشر وإن نهاية الشر هو إنه ينحدر إلى جحيم لأن الرصاص هياخده ينزل في أعماق البحر والرصاص كان دايما يفكرنا بكده لما غرقوا شعب مصر وفرعون في البحر الأحمر اليهود تغنوا في سفر الخروج وقالوا غرقوا كالرصاص في مياه عميقة فاهمين ازاي لانك لما ترمي حتة رصاص تغطس خالص فاصبح الرصاص التقيل ده رمز للشر اللي ياخد البني ادم وينزل يغرقه بالبلدي كده الشر تقيل قوي يتقلك يخليك ما تطلعش لفوق يخليك تنزل لتحت تحت الارض وتحت الارض مكان مش حلو فايه شيل الرصاص من حياتك عشان تخف وتطير وأجنحة اللقلق اللقلق ده طائر بيقتات على الزواحف والحشرات ويعتبر طائر نجس عند اليهود غير الطيور الحلوة في طيور مقصود بيها الطيور اللي هي القداسة يعني زي النسر مثلا أو العصافير دي رمز دايما للارتفاع والصعود والتسامي زي ما داود يقول يا ليت لي جناح حمامة فأطير وأستريح دي تعبيرات فيها إيه الارتفاع والفرح اللقلق لا طائر شرير أو طائر بيقتات على الحشرات والزواحف والحاجات المحرمة عشان كده هو محرم وخد ال ال كأنه روح شرير يا جماعة خد الشر ده أو رفعت الإيفة بين الأرض والسماء فقلت للملاك الذي كلمني إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة واخدين الشر على فين يعني الطائر ده هياخد الستات دول الشر ده كله هيروح فين فقال لي لتبني لها بيتا في أرض شنعار شنعار دي حتة في بابل قال أصله إيه بلادكم بقى فيها تقوى فالشر مش مرتاح فهياخدوا الشر ده ويسافروا ويروحوا فين شنعار في بابل هناك الدنيا تماثيل و... و... وأصنام الشر يرتاح هناك وكأنه زي ما ربنا بيبقى له موضع راحة الشيطان برضه بيبقى له موضع راحة في أماكن الشيطان ما يطقهاش زي الأديرة زي الكنايس زي ما بيوتنا يبقى فيها صلاة وفيها حب وصوت نواطي ما يطقش البيت ده ما يستحملش يدخله وفي أماكن على مزاجه الشيطان يحبها يرتاح فيها يدخل كده يلاقي بار شيك قوي ويلاقي صور شريرة ويلاقي خناق طول اليوم ويلاقي نكد ويلاقي سيرة الناس يقول هذا هو موضع راحتي ها هنا أسكن هنا حلو قوي كده نقعد هنا ونشتغل على الناس دول أرض شنعار يعني بعيدة خالص عن ربنا فاحنا عشان كده بندخل البيوت ونصلي نقول بيوت طهارة بيوت بركة انعم بيها يا رب على عبيدك يعني اطرد الشياطين من البيوت دي خليه بيوت بركة بيوت فرح بيوت سلام وإذ تهيأ تق... وإذ تهيأ تقر هناك على قاعدتها يعني يستقر هناك يبقى هنا فرجنا على الشر ازاي بيختار الأماكن اللي يرتاح فيها وده اللي قاله يسوع لو تفتكروا لما اتكلم عن الروح النجس قال الروح النجس يفضل يلف يلف ويدور على مكان يرتاح لما ما يلاقيش ما يلاقيش يعني ايه يعني الناس مشغولة بربنا يقوم يرجع تاني محل ما ساب المكان ويجيب اصحابه السلاطين حلوين قوي يخدموا بعض فتصير أواخر هذا الإنسان أشر من أوائله ليه؟ لأنه بعد ما الشر طلع من حياته ما ملاش مكانه خير فضل فاضي الفاضي طبعا الشيطان يستغله أكتر وأكتر أصحاح ست فعدت ورفعت عيني ونظرت برضه تلاحظوا ان في تعبيرات بتتكرر الراجل ده طول النهار عامل ايه باصص فوق عشان كده بيشوف احنا بنبص فوق قد ايه عدت ورفعت عيناي ما بيشبعش رؤى ما بيشبعش فرحان بربنا عينيه على السما على طول مش فاصص مش باصص للدنيا مش عاوز حاجة منها وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين والجبلان جبل نحاس شاف جبلين كده زي النحاس وطلع من وسطهم أربع مركبات لما نشوف إيه دول في المركبة الأولى خيل حمر في الثانية خيل دهم دهم يعني سود سودة يعني بلاك في المركبة الثالثة خيل شهب بيضة في المركبة الرابعة خيل منمرة شقر مخططة كده أو مبرطشة كده فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني الملاك غلب أسئلة ما هذه يا سيدي إيه دول بقى فأجاب الملاك وقال لي هذه أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها زي الخيل اللي ظهرت في أول إصحاح ملايكة طالعة في ديل المسيح وكل فرقة وراهم مأمورين وراهم مأموريات دول فريق أحمر وفريق أسود وفريق أبيض وفريق يعني مخطط قال له دول طالعين من الوقوف لدى سيد الأرض كلها يعني خدوا الأمر من سيد الأرض كلها وطالعين وراهم شغل طب اعملوا ايه التي فيها الخيل الدهم السودة تخرج إلى أرض الشمال أرض الشمال احنا قلنا بتاعت ايه بابل اللي كان فيها الذل وفيها السبي وفيها الوثنية خيل سودة يعني ايه نهايتهم سودة طالعين ايه يكسروا بابل وده اللي حصل فعلا ان بابل اتكسرت تمام انهارت مملكة بابل تمام بعد ما كانت اعظم مملكة بالشر بتاعهم انهارت تمام والشهب خارجة وراءها يعني بعد ما يهدوها خالص هتيجي ايام حلوة هيعرفوا ربنا على اخر الزمن فهتبيض الحكاية والمنمرة تخرج نحو ارض الجنوب المنمرة دي يعني ايه شوية ابيض وشوية اسود فايه تلاقي يوم حلو ويوم وحش دول اللي وقت ناحية الجنوب يعني ناحية بلاد فلسطين وبلاد اليهود فدول مش مستقرين على حال ساعة ياخدوا على دماغهم وساعة الدنيا تنور في وشهم أما الشكر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض فقال اذهبي وتمشي في الأرض فتمشت في الأرض الشكر اللي هي إيه يوم فوق ويوم تحت ده زي اللي احنا بيحصل معانا كلنا احنا شغالين على الشكر لكن مقصود بيها انه ما بتشوفش الابيض على طول وما بتشوفش الاسود على طول احنا عادة ربنا يقول لهم اتمشوا اتمشوا يعني ايه يلا طلعوا الناس فوق ونزلوهم تحت الحياة كده اغلبها من النوع المبرطش ده يعني اللي هو ما تلاقولوش لون يعني تيجي تفرح تقول اللهم اجعله خير وتيجي تزعل تلاقي تاني يوم خبر حلو فصرخ علي وكلمني قائلا هو ذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال ربنا بيقول أنا ارتحت خالص لما طلعوا أرض الشمال طلعوا إيه الخيل سودة هدت بلاد الشمال كأن نهاية الشر تسكن روح الله فاهمين المعنى سكنوا روحي يعني إيه ريحوا بالي لأنه نهوا الشر اللي هناك زي سدوم وعمورة لما انتهت سكته روح يا روح ربنا كان مضطرب ومنزعج من كتر الفساد فنهاية الشر تسكن روح الله القدوس لأنه بيكره الخطية برضو الأنواع دي بعض المفسرين قالوا ما هم دول برضو الممالك اللي جاية مملكة بابل السوداء ومملكة الفرس البيضاء ومملكة مملكة الأول بابل كان كلها دم لأنها كانت فعلا دموية قوي وبعدين الفرس وبعدين اليونان وبعدين الرومان اللي كانوا يعني ما تعرف لهمش كده شوية كويسين وشوية وحشين وكان إلي كلام الرب قائلا إذا دي, دي رؤية ممكن نفهمها على أنها أن ربنا بيسوق العالم كله عشان أولاده عاوز أوصل لكم المعنى ده بس حتى لو ما كانش واضح بس نحاول نوصل له سوا مش عارف بوش بيعمل ايه وشارون بيعمل ايه وكل واحد بيعمل فيهم حاجة يا ترى عندنا ايمان ان اللي بيحصل ده كله عشان احنا واحد يقول عشاننا من احنا مال لا احنا اغلى ناس احنا اللي فينا روح ربنا احنا اللي اشترينا بدم احنا اللي سكتنا على السما هم مش دريانين خالص يقوم يستغلوا كل الاحداث دي عشان لو الواحد فاهم كده يبقى فاهم ان التاريخ له هدف خفي لا يعلمه إلا الله بيسوق التاريخ لصالح أولاده من وراء السحب من غير ما حد يفهم لما تقرأ تاريخ الشعب اليهودي تتعجب ايه اللي خلاهم يتسيبوا لبابل وبعدين يجي الفرس يستلموهم وبعدين يجي الاسكندر الاكبر وبعدين الرومان يدخلوا وبعدين يجي المسيح في الوقت الرومان يسهلوا طرق العالم كله عشان بعدها بخمسين ستين سنة الرسل يطلعوا يبشروا في خمسين ستين سنة العالم كله يبقى مسيحي ويحضر حضارة فرعونية تقرب وتستقبل المسيحية وحضارة بابلية تستقبل المسيحية التاريخ كله بيتحرك في خطة وهو كل رئيس فاكر نفسه هو اللي بيحرك الدنيا وهم كلهم شطرنج في الآخر فدي رؤية تخلينا نفهم انه الخيل اللي طالعة من السماء اللي بتحرك الأحداث في العالم بحكمة سيد الأرض كلها يتدخل وكل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله احنا مش شايفين دي لأن إيماننا ضعيف وشايفين الشر بيفتري وال... وال... والمسيحية بتتعرض للاضطهاد و... معلش كل ده ضمن الخطة كل ده سيناريو جزء من من الموضوع وكان إلي كلام الرب قائلا خذ من أهل السبي من حلداي ومن طوبيا ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل تعال أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا ابن صفانيا جم زوار من أهل السبي ناس بهوات كبار محترمين جايين بقى يشوفوا أخبار إيه يهوشع الكاهن وزربابل القائد يا ترى عاملين إيه بنوا قد إيه جايين يسألوا على قرايبهم ويطمنوا دول ناس متدينين وحلوين وأغنياء فقال زكريا ايه قال له خد من ايديهم هاخد ايه يا رب قال له خد فضة وذهب واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم رجعنا تاني ليهوشع قال له بص فرجهم قدام كل الناس نعمل بروفا عشان افرجكم على الاكاليل اللي هتتحط في السماء هات الذهب والفضة اللي جاية معاهم من السبي ده ونعمل اكاليل ونلبسها للكاهن العظيم طب ليه يا رب كده وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل خلي بالكم بقى الغصن اسمه لا يبقى مش يهوشع بتكلم على مين بقى مين اللي هيلبس التاج الحقيقي ده هي دي بروفا كلها لكن هم عاوز يقول مين الملك اللي جاي هو ذا الرجل الغصن اسمه يهوشع ماله بالغصن ده هو لسه قايلها في الاصحاح اللي قبله عبدي الغصن حجر الزاويه وقلنا دي ما تنطبقش عليهم أبدا تنطبق على المسيح هو ذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت عارفين من مكانه ينبت يعني ايه يعني من ذاته ينبت من ذاته ينبت دي معناها حياته فيه يعني ملوش أصل من بره واخدين بالكم هو نفسه الأصل من ذاته ينبت يعني هو أصله فيه الحياة فيه فيه كانت الحياة هو أصل الحياة لكن هو ملوش أصل من برا من ذاته ينبت ويبني هيكل الرب هو ده اللي جاي فبيقول له تعالى اتفرجكوا على البروفة هيجي ملك لبسه تاج محترم ملك الملوك هيبقى اسمه الغصن تاني بيحب الاسم ده ليه لان كلمة الغصن بتفرح ربنا عشان بتفكروا ان احنا ايه حتة منه كلمة الغصن دايما تشاور على معنى ان احنا حتة منه احنا اغصان انا الكرمة وانتم اغصان اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه ايه ده بقى يتسلط ده يبقى مالك ويبقى كاهن دي ما حصلتش يعني ايه كاهن وملك هو كاهن ولا ملك ما دي ما تجيش غير على المسيح برضه يهوش عملوش في الملك خالص ده كاهن غلبان وزربابل ما طلعش حتى مالك يعني والي لكن ده هو بيتكلم عن ملك وكاهن في نفس الوقت اللي اسمها كهنوت ملوكي بتاعت المسيح وحده رئيس الكهنة الأعظم وملك الملوك كلهم وتكون مشورة السلام بينهما كليهما كليهما يعني ايه برضو تعود على ممكن الاب والابن يعني ايه المسيح له المجد متفق مع الاب على كل حاجة فاللي هو قايل له عليه جاي يعمله كما اوصاني ابي ها هكذا افعل فمتفقين اوعوا تفتكروا ان المسيح الملك غير الله الملك لا واحد ده هما متفقين على كل حاجة ساعات تتفهم كمان انه يجعل السلام بينهما تعود على طرفي العالم الامم واليهود هو اللي هيجيب السلام ويربط الشعوب كلها ببعض وتكون التيجان لحالم ولطوبيا واليدعيا ولحين ابن صفانيا تذكارا في هيكل الرب يعني التيجان دي اعمل منها كتير التاج الاولاني الكبير الملك الملوك برضه وزع شوية تيجان على الجماعة ايه الجماعة دول الجماعة دول القديسين خلي بالكم المعنى الحلو ده القديسين يحط التاج على راس المسيح والمسيح يعمل لهم تيجان ويحطها على راسه يعني ايه طبعا المسيح ملك لوحده لكن نحن نملكه نملكه يعني ايه يعني نديله فرصة يملك بنقول له ليأتي ملكوتك انت اللي تدي الفرصة انت اللي تسيب ربنا يملك طول ما انت راكنه يبقى هو مالك على الورق لكن لما يبقى مالك على عقلك وقلبك وتفكيرك وبتاع يبقى حطيت تاج على رأسه جعلته ملكا على حياتك وعلى بيتك وعلى ماشي حط التاج على راسه يقوم هو يعمل لك ايه تاج في السماء عشان تملك انت ايضا معه فهمتوا المعنى فكأنهم هم اللي عملوا التاج ليهوشع اللي هو اشارة للمسيح له المجد اللي هو في المقابل قال وزع عليهم تيجان كلهم فكل من يملك المسيح يصير ملكا معه أو يملك هو أيضا معه فهمتوا المعنى ولا صعبة والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب البعيدين البعدة يعني أبعد ما تتصور يجوا يبنوا بيت ربنا الخطاة اللي ما كنتش تتوقع ان دول ينفعوا يدخلوا ملكوت ابدا يدخلوا يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بنو الملكوت اليهود فيطرحون خارجا فالبعيدين يأتون ويبنون في بيت الرب أبعد ناس تلاقيهم بيشتغلوا مع ربنا ويرجعوا لربنا فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم ده شغل المسيح اللي جاي من السماء لازم يجيب من بعيد مش شغله مش بسيط ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم يعني ساعتها هيبقى كل تركيزكم من له أذن للسمع فليسمع لإلهنا كل مجد وكرم الأبد